اسمك نحيا دنيا دين وفير رحمة في العالمين اسمك نحيا والحبيب إمامنا اسمك نحيا دنيا ودين وفير رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ومرحبا بيكم والنهاردة هيكون أول اسم إن شاء الله من أسماء الله الحسنى امبارح كانت حلقة مقدمة والنهاردة أول اسم من أسماء الله الحسنى اسم اليوم بس قبل ما نقول اسم اليوم فاكرين هدف البرنامج إيه؟ هدف البرنامج كله هدف أسماء الله الحسنى كلها متلخصة في كلمة واحدة بس معرفة الله عز وجل بس ال 30 حلقة تلخيص ال 30 حلقة كلمة واحدة بس معرفة الله أن تعرف الله سبحانه وتعالى لو عرفته أطعته حبيته والله لا يمكن تعرفه وما تحبوش لا يمكن تعرفه وما تحبوش لا يمكن تقدر تقول أنا مشتاق للجنة وأنت ما عرفتوش لا يمكن تقول مش هعمل معاصي وأنت ما عرفتوش لا يمكن تقول مستسلم لقضاء وقدره وانت ما تعرفوش لا يمكن تقول راضي بحكمه وانت ما تعرفوش لا يمكن تقول هجتنب المعاصي وانت ما تعرفوش لو عرفته اذا عرف الامر سهلت الاوامر لو عرفت الامر هتسهل عليك الاوامر هدف الموضوع كله هدف ال 30 يوم كل الموضوع ان تعرف الله عز وجل تعرفه فتطيعه فتسعد وكاني بقول ان ملخص ضمن كله ثلاث كلمات معرفه تؤدي إلى طاعة تؤدي إلى سعادة سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة معرفة تخليك بتحبه فتطيعه فيرضى عنك فيدخلك الجنة بمنتهى البساطة أسماء الله الحسنى تقودك للمعنى السهل قوي البسيط قوي ورمضان يساعدك على المعنى ده وإن إحنا بنصور من هنا من عند بيت الله الحرام بنصلي التراويح شايف الملايين دي اللي جاية تعبد وجاية تدعو كلها عرفته وجايين عشان يعرفوه ويتوددوا إليه في أقدس بقعة في الأرض فوقيها البيت المعمور فوق الكعبة البيت المعمور تطوف به الملائكة وفوق البيت المعمور عرش الرحمن سبحانه وتعالى تخيل جلال المكان وجلال الزمان رمضان وإحنا جايين في هذا الوقت نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى إيه اسم اليوم؟ اسم اليوم الفتاح الفتاح الفتاح جاء في القرآن مرتين اسم الله الفتاح جاء في القرآن طبعا كلمة يفتح وفتحنا جاءت في القرآن كثير لكن اسم الله الفتاح جاء في القرآن مرتين المرة الأولانية ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والآية الثانية قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم دول المرتين دول الآيتين يعني إيه الفتاح؟ حلقة النهاردة يا جماعة مكونة من أربع محاور المحور الأولاني ما معنى الفتاح يعني, يعني إيه الفتاح كيف أتعرف على الله باسمه الفتاح ايه معاني الفتاح ما انت لو عرفت معاني الفتاح يبقى عرفت الله عرفت الله تبارك وتعالى بهذا الاسم تحبه وتعيش مع هذا الاسم وكل يوم بقى نقول لك عيش مع الاسم ده لغايه بكره وادعي بيه وخليك دعائك فاهمين احنا هنمشي ازاي ان شاء الله فالاول حاجه ما معنى اسم الله الفتاح دون القطعة الأولانية أو المحور الأولاني المحور الثاني اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة نقاط هامة وأنت تتعامل مع الفتاح لو عرفتها تعرف كيف تتعامل مع الله تبارك وتعالى باسمه الفتاح ايه النقاط دي أربع نقاط النقطة الثالثة رمضان شهر الفتح عشان كده الفتاح أول يوم في رمضان ليه خلينا اول اسم بنبدا بيه النقطه الرابعه والاخيره اللي هنختمها النهارده واجبك تجاه اسم الفتاح اربع اربع نقط هنتكلم عنهم وربنا يفتح علينا واحنا بنتكلم عن اسم الله الفتاح تعالوا نبدا اول حاجه ما معنى اسم الله الفتاح الناس العاديه تقول لك ايه تلاقي الناس العاديه تقول لك كلمه متعودين الناس عليها روح يا عم ربنا يفتحها في وشك مش كده سمعتها كم مره في حياتك دي والامهات فاكرين امهاتنا يا جماعه وانت وانت مسافر وهي بتودعك او امهاتنا وانت رايح المدرسه او رايح الشغل او رايح تدور على وظيفه او رايح تتجوز روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك صح ولا لا مش كده في حد فينا امه ما قالتلوش في يوم من الايام الكلمه دي روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك فاول كلمه عايز اقولها الفتاح لا ده خلي بالك كمان انتوا عارفين اصحاب المحلات واصحاب ال- المهن وهم آه، بيفتحوا كل يوم الصبح آه، اول كلمه ايه يا فتاح يا عليم صح اللي انا بقوله ولا ولا لا مظبوط ايه الحكايه ايه سر ان الناس دي كلها تعلقت بهذا الاسم وهي مش واخده بالها انت انت مش واخد بالك من حاجه تانية العلماء تلاقي العلماء يحبوا جدا لما يلاقوا شاب كده وربنا فتح عليه في العلم والحكمه ومهتم بالعباده يقولوا له روح يا ابني ربنا يفتح عليك فتوح العارفين تلاقي الكلمه دي بتتقال كتير آه، انا جربت تجربه وانا جاي الحلقه دي النهارده وانا بسلم على الساده اللي حاضرين معانا الجمهور اللي حاضر معانا وانا بسلم عليهم وداخل فبسلم عليهم كنت عامل تجربه كام واحد فيهم هيقول لي ربنا يفتح عليك طلعوا 10 كتير ان انا وانت بتسلم على واحد وانا م- مش قايل لهم المعنى ده لكن هم لوحدهم روح يا ابني ربنا يفتحها عليك ربنا يفتحها عليك ايه الموضوع ده كل طوائف الناس اصحاب المحلات اصحاب المهن ال- العلماء الامهات الناس العاديه ايه الموضوع ايه سر اسم الله الفتاح على السنه ال- ال- الناس العاديه لماذا كل هذا انا كل ده وانا لسه ب- بمهد خلي بالكم يا جماعه تعالوا تعالوا نبدا نغوص ونقرب قوي من اسم الله الفتاح يعني ايه كلمه فتح ما انت عشان تفهم الاسم لازم طب هو لغويا يعني ايه يعني ايه كلمه فتح كلمه فتح عكس مغلق الفتح عكس الإغلاق الفتح هو إزالة كل شيء مغلق خلي بالك لما تزيل شيء مغلق تبقى فتحته صح مش ببساطة كده شديدة خلي بالك احنا هنوصل اهو طب أقول لك حاجة تانية هل ينفع تقول فتحت باب وهو أصلا مفتوح لازم يكون إيه لازم يكون مغلق لازم لازم يكون مغلق فتأتي فتقول هل هل منطقي ان انا اقول لك افتح باب فتروح تلاقيه مفتوح طب ما هو مفتوح لا معنى ان انا اقول لك افتح شيء وهو مفتوح لازم يكون مغلق لازم اه انت عايز عايز واخدين بالكم انا عايز اروح فين وعايز نقول ف- فتح او فت او فتح لكل ما هو مغلق اسم الله الفتاح له ثلاث معاني طالعين من المعنى ده الفتح عكس الإغلاق إزالة كل ما هو مغلق المعنى الأول لاسم الله الفتاح الذي بإرادته وقدرته يفتح كل مغلق فيكشف القرب الكرب ويزيل الغمة ويرفع البلاء ويكشف العسر المشكلة إزالة كل مشكلة أغلقت واستحكمت الفتاح المعنى الأولاني الفتاح الذي يزيل كل مغلق صعب على الناس مشاكل الحياة إزالة هذه المغلقات كأني عايز أقول لك إيه نقرب بقى قوي لو أغلقت الأبواب في وشك روح للفتاح لو قفلت قوي لو الناس قالت لك مفيش فايده لو الدنيا ظلمت والمشكلة خنقتك ويمكن الدموع نزلت من كتر ألم المشكلة وكله قال لك مفيش حل روح للفتاح هي دي الحلقة على فكرة الحلقة ملخصها في كلمتين الفتاح يفتح لك كل ما أغلق من مشاكل ومصائب ده المعنى الأولاني ياه لما اليبغان تقفل خالص لا يملك احد من الناس ان هو يفتحها ويقول لك انا اسف كان بودي العين بصيره والايد قصيره مش قادر اعمل لك حاجه روح للفتاح لو استقر المعنى ده في قلبك لو عرفت الله بهذا المعنى يا انت اقوى انسان في الوجود انت مطمئن انت مطمئن انت مع الفتاح روح وتذلل له وعيط بين ايديه وقول له لا يملك الا انت يا فتاح افتح يا رب وابكي واسجد بين ايديه وقول له افتح وتذلل لي يفتح لك ان شاء الله ده اول معنى للفتاح ان تتذلل الى الله باسمه الفتاح لما المشاكل تضيق عليك لما الدنيا تضلم لما الناس تقول لك مفيش حل السين حياتنا يا جماعه مليانه اشياء مغلقه حياتنا مليئه باشياء مغلقه الدنيا مليئه باشياء مغلقه اسمع الايه الجميله دي ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها مش ده قرآننا يا اخوانا دي في سورة فاطر خلي بالك فاطر الذي فطر السماوات والأرض فالذي خلق السماوات والأرض وفطر السماوات والأرض هو اللي يملك إن هو يقول سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لو فتح لك الأبواب مين يقدر يقفلها وما يمسك لو هو اللي أغلق الأبواب فلا مرسل له من بعده مين يقدر يفتح أبواب أغلقها الله سبحانه وتعالى لو فتح لك باب رحمة لحل مشكلتك قوى الأرض مجتمعة ما تقدرش تقفل باب ربنا فتحه لك الحلقة دي كأني بكلم مين في ناس سامعيني دلوقتي يا اللي عندكم مشكلة عائلية والعلاقة بينك وبين مراتك قفلت قوي والأمور بقت صعبة بينك هم سامعيني دلوقتي وعارفين والأمور شكلها هتوصل لطلاق وخايف على العيال وجبتوا الأهل يصلحوا مفيش فايدة زادت سوءا والدنيا قفلت قوي يا اخواتي اللي بينكم مشكله عائليه ونفسكم كنتوا تبقوا عيله واحده ومكسوف قدام ولادك ان انتوا متفرقين وال- والعلاقات اتقطعت وكل اللي دخلوا يصلحوا بوظوا زياده روح للفتاح روح له- قول له يا رب افتح لي المشكله دي ما يفتح الله للناس من رحمه فلا يمسك لها روح له اتذلل اسجد له قول له يا رب انا ما احبش ان انا البيت هيتخرب العيال يا رب لو المشكلة المادية أغلقت عليك تماما وقفلت حاولت تلاقي شغل تاني مش لاقي عندك مصاريف عيال ومصاريف مدارس والدنيا مقفلة والدنيا مخنوقة عليك ولجأت لكل الطرق وكل ما تلجأ تقفل زيادة ومش عارف تصرف منين روح للفتاح ما يفتح الله للناس من رحمة من رزق فلا ممسك له الفتاح يا اخوانا انتوا مدركين احنا بنتكلم عن مين النهارده روح اتذلل له واسجد له الليله دي واعبده ده احنا في رمضان يا اخوانا فرصه وقول له يا فتاح عندي المشكله الفلانيه انا بقول بعض امثله المشاكل لكن انت مشكلتك انت ادرى بيها وعارف ان انت محتاج روح للفتاح زي الالاف اللي رايحين له النهارده بيعبدوه واسجد له وتذلل له وقول له يا فتاح الموضوع صعب عليا قوي ما عادش لها حل عشان كده جاي لك يا, فل... يا فتاح عشان ما لهاش حل جاي لك عشان ما لهاش حل ليس لها الا انت يا فتاح تعرف تعمل كده لما تتزنق قوي اللي اتاخر جوازها وتعبانه ومسكينه و... وللاسف خدوها وودوها لحد علشان يشوف لها اذا كان معمول لها عمل ولا معمول لها سحر فازدادت سوءا روحي للفتاح روحي له واسجدي له اللي عنده مرض والمرض كل الدكاتره قالوا له مفيش فايده وراح للاولاني والتاني وكل ابواب الشفاء اغلقت واتقفلت في وشه ما قفلتش يا عم روح للفتاح ممكن الدكتور يقول لك ده هيموت بعد ساعتين ويروحوا يشتروا له يعني خلاط الكفن بتاعه هيموت بعد ساعت- ساعتين ده علم الدكتور لكن الفتاح هيفتح وهيشفى ويموت الدكتور قبله ويفضل هو عايش الفتاح يا اخوانا يا اصحاب الامراض الشديده روح اسجد للفتاح يا اللي ابنك عنده مرض صعب يا اللي ابنك عنده مرض شديد روح للفتاح واسجد بين ايديه وتذلل له الليله دي هيفتح لك ما يفتح يا جماعه دي ايه في القران مش احنا قلنا هدف البرنامج معرفة الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لا يمكن حد يقدر يمسكها لو فتح فلا ممسك لها حاسس الأمة التعبانة الغلبانة الأمة اللي مصايبها كترت قوي العراق ومحدش عاد عارف هيتفتح ازاي المشكلة دي اغلقت تماما فلسطين اغلقت تماما لبنان واللي حصل وضع المسلمين مسلمين متهمين بالارهاب احوال المسلمين في الارض ليهم مين الا الفتاح لو مش هنروح في رمضان الا الفتاح ونقول له يا فتاح مشكله فلسطين يا فتاح العراق يا فتاح لبنان يا فتاح امر المسلمين في الارض احنا يا اخوانا انت شايف شفت المعنى الاولاني للفتاح المعنى الاولاني للفتاح ليك مين غيره تروح له نقول تعريف الفتاح التعريف الاولاني اللي بارادته وبقدرته يفتح كل مغلق يكشف الكرب ويزيل الغم ويرفع البلاء لانه فتاح شفت النبي يوم غزوه بدر شايف النبي يوم غزوة بدر والأمر شديد على المسلمين احنا 300 وهم 1000 احنا معانا فرسين وهم معاهم 100 فرس الم- الموضوع مش متكافئ الموضوع مغلق شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ازاي افتكر كده يوم بدر وشوف اللي هيحصل بعد دعاء النبي تعرف تروح له زي ما انا هحكي لك النبي عمل ايه أنا أنا أتحدث الآن إلى أصحاب المشاكل اللي اتقفلت وأغلقت ومش عارفين حل، الناس اللي بتحب الإسلام والمسلمين وشايفين العراق وفلسطين، أنا بستحلفهم يروحوا إلى الله الليلادي باسم الله الفتاح. شوفوا شوفوا النبي هيعمل إيه؟ يرفع يديه ويظل يدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويرفع يديه حتى يظهر بياض ابطيه ويسقط رداؤه اللهم انجزني ما وعدتني اللهم انجزني ما وعدتني لدرجه ان سيدنا ابو بكر يخاف على النبي من كتر اجتهاد النبي طبطب على النبي هون عليك هون عليك يا رسول الله فان الله سينجزك ما وعد سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر اللي كان اللي كان في الغرب يقول له نظر يا, يا- يا رسول الله لو نظر احدهم تحت اسفل قدميه لرأ- اللي كان خايف سيدنا ابو بكر من كتر اقبال النبي والحاح النبي على الدعاء وشوف الآية بتقول إيه على الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أو الفتح هيجي للمسلمين يا كافرين هيأتي الفتح للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر ويقوم ويقف ويقول الله أكبر أبشروا هذا جبريل بص الفتح هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقود ألف من الملائكة يقاتلون معكم يوم بدر ويأتي الفتح وينتصر المسلمين الفتاح سبحانه وتعالى تعرف تروح للفتاح كده تروح له كده وتتذل شفت النبي تعرف ترفع ايديك وتنزل وتنزل راسك وتخفضها ذلا للفتاح وتقول له يا فتاح اتوسل اليك باسمك الفتاح انك تزيل مشكلتي اليوم انك ترفع مشكلتي اليوم ابن تيميه يقولون ان ابن تيميه كانت اذا استعصت عليه مشكله عينيه فكان يخرج الى الصحراء ويضع خده على التراب ليه بيعمل كده بيتذلل الى الفتاح ويقول يا رب يا رب ويستغفر طويلا يقول فوالله لا أعود إلا وفتح الله علي المسألة يا أساتذة يا علماء يا أصحاب الأبحاث العلمية يا اللي بتعملوا ماجستير ودكتوراه يا طلبة يا اللي داخلين على الامتحانات الجأوا إلى الفتاح أنت واخد بالك الفتاح ماشي في حياتنا في كل عرفتوا ليه الأمهات بتدعي عرفتوا ليه الكلمة دي انتشرت بين عموم الناس يا خسارة إن إحنا عندنا كام سنة دلوقتي كام سنة ما حسيناش بالفتاح خسارة والله عمري اللي فات خسارة عمرك اللي فات خسارة عمرك كم سنة ما حسيتيش بالفتاح وملأ قلبك ورحتي له بكل الفتاح أنا فهمت يعني إيه الفتاح أنا أعرف صديق هذا الصديق ابنه من 12 سنة ابنه وهو بيتولد كانت ال- ال- الولادة متعسرة فاضطروا يجيبوا جهاز يسحب الدماغ فكانت النتيجة إن حصل خلل في الخلايا العصبية بتاعت الدماغ فالولد أول ما اتولد تجي له رعشة شديدة تجي له رعشة شديدة راحوا للدكتور الأولاني قال لهم الولد ده يا هيطلع مشلول يا هيطلع متخلف عص- عقليا الخلايا العصبية لن تنمو باظت الدكتور الثاني الدكتور الثالث الدكتور الرابع أغلقت أغلقت أغلقت مستشفى أطفال ما فيش فايدة أغلقت كونسلته دكاترة أغلقت أغلقت أغلقت استسلم كان أكثر أك أكبر منائي إن الولد يموت يعني ده أكبر منائي وخلاص واستسلم لهذا الوضع ورايح يزور واحد صديق ليه يعني خلاص هذا حالنا والولد لما يكبر ولسه الولد يعني في الشهور الأولى يزور صديق ليه في نفس الوقت طبيب بيزور هذا الصديق فيحكي له القصة تقول له لا لسه في حل لها دواء بس تعال نجرب هو كان فقد الأمل هو بيحكي لي بيقول لي لما كل الدكاترة قالوا لي مفيش فايدة ما لقيتش قدامي إلا ربنا كل كل الدنيا قالت لي مفيش فايدة قلت طب أنا كل الدنيا جريت عليها وما رحتش للفتاح دعيت ودعيت ودعيت قابلت الطبيب بصدفة أنا الجهد اللي بذلته كان نتيجته صفر بدأ الولد يتعالج وبدأ يستجيب للعلاج الولد دلوقتي عنده 12 سنة الولد بيجري وبيلعب ودخل المدرسة وماشي كويس في المدرسة الفتاح سبحانه وتعالى الفتاح شفت المعنى الأولاني للفتاح ايه رأيك كل مشكلة لا الفتاح له معنى تاني انا على فكرة انت هتطلع من الحلقة دي بتقول ايه ده ده انا حياتي كلها ماشية مع الفتاح انا ازاي انا ازاي ما بدعيش ازاي ما بتوسلش الى الله في حياتي بهذا الاسم شوفوا ال- شوفوا ال- ال- ال- المعنى الثاني يبقى المعنى الاولاني يا اصحاب المشاكل المعقده يا من اغلقت في وجوهكم الابواب واستحكمت خلي بالك المعنى الاولاني دون لما المشاكل بتوصل لاخرها مش كده المشكله وصلت للاخر ممكن اسالك سؤال الساده اللي بيسمعوني الان كم مره الفتاح فتح لك في مشكله اغلقت وانت نسيت من غير ما تطلب فما بالك لو كنت رحت للافتتاح فكروا كده يا جماعه راجعوا حياتكم فاكر المشكله الفلانيه فاكر الخناقه الكبيره مع مراتك فاكر الجوازه اللي كانت هتبوظ فاكر المشكله اللي حصلت لك في كليتك ولا في الجامعه فاكر الخناقه اللي بينك وبين ابوك ازاي فتحها لك ازاي عدت ازاي رحمك ده كل ده وانت ما رحتش للفتاح فما بالك لو رحت له طيب المعنى الثاني ايه المعنى الثاني للفتاح المعنى الاولاني في اخر المشكله طب والمعنى الثاني الفتاح الذي يفتح ابواب النجاح والتوفيق في بدايه الامور خلي بالك الاولاني كانت لما ايه لما قفلت المشكله خالص لكن الثاني المعنى الثاني للفتاح انت داخل على موضوع جديد هتفتح شركه هتتجوزي هت... داخل على موضوع جديد الموضوع الجديد ده مغلق بالنسبه لك مش كده انت لسه مش عارف هو اخرته ايه وهيحصل فيه ايه طب الحل ايه عايز دفعه للامام عايز عايز نجاح عايز توفيق عايز الموضوع المغلق ده اطمئن عليه تعمل ايه اجري على الفتاح يا رب عرفته ليه في اول يوم من رمضان اول اسم هو الفتاح عرفت ليه افتتاح البرنامج دوت اول اسم هو الفتاح اجري على الفتاح عشان يفتح لك شهر رمضان يا ناس اللي نفسكم رمضان السنه دي يكون شهر فتح عليكم اجروا النهارده على الفتاح ليه لان الفتاح يفتح في بدايه الامور كما يفتح اذا استغلقت واستحكمت في نهايتها فهو فتاح في البدايات وفتاح في النهايات فتاح في النهايات إذا أغلقت وصار لا حل وفتاح في البدايات إذا أقبلت على شيء جديد والجديد مجهول شوف الآية الجميلة تقول لك إيه وعنده مفاتح الغيب تروح للمفتاح ليه؟ لأن أنت داخل على موضوع جديد الموضوع الجديد ده إيه؟ غيب عايزة أتجوز رايحة تتجوز واتخطبت ومش عارفه المستقبل فيه اجري على الفتاح توسلي له يا رب افتح الجوازه دي بالخير اتخرجت من الكليه ولسه خريج جديد وطازه ومش عارف هتشتغل فين ومستقبلك لسه مغلق يا فتاح خليها كلها فتح وخير هنفتح برنامج جديد في رمضان يا فتاح افتح علينا داخل على رمضان ورزقك ربنا شفت الفتاح الفتاح في بداية الأمور لأنك داخل على شيء مغلق لأن الشيء المغلق ده غيب لأن هو سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب بص جمال الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو خلي بالك لو قال لك ومفاتح الغيب عنده يبقى ممكن تكون عنده وعند غيره مش كده ومفاتح الغ- مفاتح الغيب عنده يبقى عنده وعند غيره وعنده مفاتح الخي- الغيب التقديم للقصر هو فقط لا يعلمها الا هو لو داخل على موضوع جديد روح للفتاح عرفتوا ليه الامهات في بدايه كل نهار روح يا ابني ربنا يفتح عليك النهارده عرفتوا ليه اصحاب المحلات اول ما يفتح النهار كده ويشقشق الفجر يا فتاح يعني ليه لان بدايه النهار فتح يا جماعه شروق الشمس دليل على الفتاح لان دي بدايه يوم لان دي بدايه نهار فبدايه النهار هتروح لمين تروح للفتاح امبارح انا كنت بطوف والله الحكايه دي حصلت معايا بطوف بعد الفجر على طول لسه الدنيا ضلمه صلينا الفجر وبدات اطوف فخليت الطواف كله يا فتاح افتح علينا يا فتاح افتح علينا سبع اصوات يا فتاح افتح يا فتاح افتح يا فتاح افتح وانا مش واخد بالي على نهايه الطواف بدا النور يشقشق أول مرة أحس بالفتاح كنت بقول بلساني افتح وشايف الفتاح بيتجلى في فتح النهار يا جماعة أرجوكوا بصوا للكون بطريقة جديدة غير اللي كنتوا بتبصوا بيها قبل كده بصوا لمعجزة الشروق إنها بتنادي كل شروق شمس بتقول هذا من الفتاح هذا هو الفتاح سبحانه تعرف تتعامل مع شروق الشمس كده قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة على طول من إله غير الله يأتيكم بضياء مش ده الفتاح إيه رأيك يا أخوانا إيه رأيك إنك تروح كده بداية رمضان فتح ولا مش فتح بداية رمضان فتح جاهز بتدعي إن ربنا يفتح عليك رمضان السنة دي يا ترى أعتقك السنة اللي فاتت طب مش مش لو دعيت السنة دي يا رب افتح عليا يمكن يفتح عليك بمعنى تعيش بيه رمضان كله معنى زي ايه مثلا مثلا لن يسبقني الى الله احد ويخلي المعنى يملى قلبك انا أس- اكتر واحد هيسبق الى الله ويمكن تكون كده فعلا ويمكن تيجي يوم القيامه يقول لك انت دعيتني ان افتح عليك ففتحت عليك بهذا المعنى وما تعرفش الحكايه دي ليوم القيامه لن يسبقني الى الله احد فتموت نفسك في العباده والصلاه والقيام والدعاء ويجيبك عمره ويفتح عليك بعمره والله يمكن ناس يا جماعه مش مخططه لعمره يمكن ناس اللي بيشوفونا دلوقتي مش معانا هنا مش مخططين لعمره يا رب افتح عليا بعمره بعيده على الفتاح والله مش بعيد على الفتاح ده المعنى الثاني للفتاح ايه رايك ايه رايك في هذا المعنى الثاني للفتاح لا لسه في معنى ثالث للفتاح ايه هو المعنى الثالث يبقى خلي بالك يبقى الفتاح يفتح كل مغلق من كربات ومشاكل والفتاح يفتح ابواب النجاح والتوفيق في معنى ثالث في معنى ثالث ايه هو بص الايه كده بتقول ايه فاكرين الايه يا اخوانا الايه بتقول ايه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم يعني ايه يعني ايه الفتاح هنا ده المعنى الثالث وبص الايه الثانيه بتقول ايه ربنا افتح بيننا وبين قومنا برضه بالحق وانت خير الفاتحين اه ده في معنى ثاني ثالث للفتاح ايه هو المعنى الثالث للفتاح لما يشتد الصراع بينك وبين الناس وتتظلم وتتشوه سمعتك وانت بريء ويتقال عليك كذا ويتقال عليك كذا لو اتظلمتي وواحدة كدت لك وقالت عليكي والناس صدقت مين اللي يفصل بين المتخاصمين ويظهر الحق الفتاح يبقى المعنى الثالث للفتاح يفتح بيننا ربنا بالحق يعني ايه يفتح بين المتخاصمين بالحق يظهر الحق يبقى المعنى الاولاني لو عندك مشكله روح للفتاح المعنى التالي لو داخل على موضوع جديد اجري على الفتاح المعنى الثالث لو حد ظلمك لو حد اذاك احنا احيانا يا جماعه نبص نلاقي الدنيا الناس اتخصمت واتخانقت ومحدش عارف الحق فين وده يكيد الاتهامات وده يزور والصحافه تكتب ويت... لو حد ظلمك ما تخافوش يا اخوانا يا ست يا اللي اتظلمتي يا انسان يا اللي اتظلمت يا اللي قالوا عليك يا اللي اتهموك ظلم يا اللي كادوا ليك انت على الحق ما تخافش ما تخافش ليه قل يفتح بيننا ربنا بالحق لو تشوهت سمعتك لو ظلموك لو أذوك لو قالوا حاجات ما حصلتش لو اتهموك والناس صدقت والصحافة كتبت و- و- و- واتظلمت فعلا تعمل ايه؟ اجري على الفتاح اسكت له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السيدة عائشة اتهم الظلم والمنافقين قالوا عليها إنها فعلت الفاحشة وهي زوجة النبي مع صفوان بن ابن المعطل تخيل تقول لما عرفت الخبر شهر كامل شهر كامل بيفتروا عليها والكلام منتشر في المدينة شهر على زوجة النبي والنبي مش عارف يعمل ايه ويقف النبي على المنبر ويقول أذيت في أهل بيتي فمن يدفع هذا الأمر وتحصل مشكلة بين المهاجرين والأنصار فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الأسف الأوس والخزرج فالنبي يسكتهم وتفضل المشكلة بتحتدم والحق مش باين و- والحل ايه والسيدة عائشة تعرف تقول فبكيت ليلتي وبكيت نهاري ثم بكيت الليلة التالية لا يبدأ لي دمع الدمع متصل حتى قلت سينفطر كبدي ويروح لها النبي ويسألها إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وإن كنت لم تفعلي شيء فيص... فيص... يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهي السيدة عائشة ترد عليها وتقول لسيدنا أبو بكر أجب عني يا رسول الله النبي بيقول لي أنت غلطتي ولا لا ردي علي فيقول أبو بكر لا أدري بما أجيب رسول الله أقول له إيه فالسيدة عائشة في وسط ده كله تقول والله لا أدري ما أقول لكم الحق التشكل الحق تاه مش عارفة أقول لكم إيه إن قلت لكم إني بريئة من هذا الأمر فلم تصدقوني وإن اعترفت على نفسي بشيء لم أفعله فتصدقوني والله لا أجد ما أقول لكم إلا ما قاله أبو يوسف نسيت اسم سيدنا يعقوب من كتر ما هي في المشكلة مش لاقي حاجة أقولها لكم إلا كلمة أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هي بتقول ايه كان كل املي ان النبي يشوف رؤية ان انا بريئة لا الفتاح قرآن من السماء سورة النور وتنزل سورة النور تبرئ السيدة عائشة في عشرين آية ويظهر الحق قل يفتح بيننا ربنا بالحق وهو خير الفاتحين رب- قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ربنا افتح بيننا وبين قومي يا جماعة لو اتظلمت روح للفتاح سيدنا يوسف دخل السجن في تهمة ظلم وأبشع تهمة تهمة شرف الاعتداء على زوجة العزيز وهو بريء وهي اللي عاملة فيه كده ويدخل السجن تسع سنين الفتاح هيطلعه ازاي رؤية هيشوفها الملك تخيل الملك يشوف حلم يطلع بيه سيدنا يوسف وتيجي امرأة العزيز وتقول الآن خصخص الحق أنا راودته عن نفسي كم مرة ربنا أنصفك من غير ما تروح للفتاح هو أنصفك فاكرين يا اخوانا كم مرة كنت في موقف وانت على الحق ومش عارف تتكلم فربنا أنطق لسانك بكلام يبرئك كم مرة ما كنتش عارف تدافع عن نفسك فربنا طلع واحد يدافع عنك ويقول لهم لا فلان ما عملش الغلطة دي حصل ولا ما حصلش كم مرة عدوك اللي عايز يأذيك ظلم هو اللي نطق بكلام يكون فتح ليك من كتر ما ظلمك ات- اتكشف وبان حقده ليك وبان قدام الناس ان هو اللي كاره وان هو ال- اللي نفسيته مش سليمه كم مره ربنا فتح عليك كم مره كنت في مشكله ونجيك كم مره كنت داخل على موضوع وفتح عليك وتقول ده اصل انا بشطارتي فتحت الشركه دي وراس مالي ده انا خبير ده انا القصيده دي الفتها لان انا شاعر عظيم يا عم هو هو الفتاح سبحانه وتعالى الفتاح في بدايه الامور الفتاح إذا استغلقت الأمور الفتاح إذا ظلمك الناس تروح له بقى ولا لا ترمي نفسك كده بين ايديه وتقول له سامحني يا فتاح انا انا انا انا انا نسيت انا بعدت ده انا حياتي كلها مرتبطه باسمك الفتاح عرفتك يا فتاح احببتك يا فتاح ده احنا في رمضان يا اخوانا ده احنا منتظرين لحظة فتح لحظة فتح في رمضان تتعتق رقبتك من النار لحظة فتح احنا بنجري على لحظة فتح بنتوسل إلى الله لحظة فتح فتكتب فلان اعتق من النار ليلة واحد رمضان الله أكبر ما هي فتح في الآخر فلان رضينا عنه بهذا التذلل افتحوا له أبواب رحمتي ما يفتح الله للناس من رحمة مش على المصائب وبس ورمضان كمان افتحوا له أبواب العمرة اذهب يا فلان كتبنا لك الحج هذا العام فتح لك أمر الحج مين بقى يقدر ما يديكش الفيزا ومين والفلوس والمشكلة فتح لك ف... احنا رايحين نتذلل في رمضان ده عرفتوا ليه اول يوم اول يوم روح للفتاح ارمي نفسك واسجد وقول له يا فتاح افتح لي السنه دي يا فتاح رمضان السنه دي افتح لي افتح لي يا رب دي ثلاث معاني يا اخوانا دي ثلاث معاني لاسم الله الفتاح يا أصحاب المشاكل يا مقبلين على على قضايا جديدة في حياتكم يا من ظلمتم روحوا روحوا للفتاح حبيته بقى طيب احنا هنطلع فاصل الآن بس قبل ما نطلع فاصل هتشوف فيلم الفيلم ده مدته يمكن نص دقيقة هو فيلم من الكون ملوش علاقة بينا طائر حبس صيادين حبسوه في- في قفص ازاي ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يعقل هيفتح له القفص ده وازاي هيعينه على الخروج انا عارف ان ده فيلم هتقولي انت ده فيلم في الطبيعه ايه علاقته بينا انا عايزك تبص على الطائر ده وتفتكر حياتك يا ما فتح لك زي ما فتح للطائر ده تعالوا نشوف الفيلم مع بعض
كان أحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا والحبيب إمامنا باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض آه، يعني اتفقنا على معاني اسم الله الفتاح الفتاح وإزالة كل الكربات والمشاكل والهموم الفتاح إذا أغلقت واستحكمت وبقيت مش لاقي لها حل الفتاح وانت داخل على اي امر جديد ومحتاج توفيق في النجاح الفتاح لو اتظلمت واتقال عليك كلام يفتح بيننا وبين ق- ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يفتح بين المتخاصمين بالحق الفتاح الفتاح الفتاح اعمل ايه احلو توسل اليه تذلل اليه النهارده النهارده بالليل روح كده في اوضتك والدنيا ضلمه واسجد بين ايديه قول له يا رب افتح عليا في الموضوع الفلاني قفل قوي يا رب وما عدتش عارف أعمل- ما عدتش لاقي له حل والحل عندك انت الفتاح اتوسل اليك يا فتاح بنتي عندها المشكله الفلانيه يا رب ملهاش الا انت يا فتاح انا تعبان يا رب في الموضوع الفلاني ماليش الا انت يا فتاح انا اتظلمت يا رب اتقال عليا كلام مش صح انا جاي لك يا فتاح اظهر الحق يا فتاح وحول يا اخوانا وحول احنا في رمضان وحول قولوا له يا رب افتح عليا السنه دي في رمضان انا محتاج فتحك قوي لو فت... انا مش عارف السنه الجايه هبقى عايش ولا ميت مش عارف السنه الجايه هبقى مركز ولا مش مركز افتح لي السنه دي احسن تطلع اخر سنه في عمري يا رب افتح لي بعمره افتح لي بدمعه افتح لي بمعنى افتح لي ب... ب... ب... ببكاء من خشيتك افتح لي بسجده افتح لي افتح لي افتح لي رمضان السنه دي. افتح لي بعتق تعالوا ن- نتنقل للنقطة الثانية في موضوعنا النهاردة والنقطة الثانية هي يعني كيف يحب الفتاح و- و- ونقاط هامة يجب وأنت تتعامل مع الفتاح سبحانه وتعالى إنك تاخد بالك منها أربع نقاط مهمة قوي إيه الأربع نقاط ال- المهمة قوي وأنا بتعامل وأنا عايش وبقى والنهاردة و- وبقيت رمضان مركز مع اسم الله الفتاح ايه ال- ايه الاربع نقاط المهمه دي النقطه الاولانيه الفتاح يحبك أن تعمل بجد وبقوة لآخر لحظة لأنك لا تعلم متى سيأتي الفتح فيؤخر عليك الفتح ليختبر ثقتك به وإصرارك على العمل وصلت دي؟ يتأخر الفتح أحيانا ليه يتأخر الفتح؟ مصر؟ مصر على الموضوع ده؟ مصر إنك تعبدني في رمضان؟ ولا عايز تعيط من أول يوم وتبكي من أول يوم وتستريح وتفضي الشحنة ال ال يعني ال- البكاء عندك وخلاص وتروح بيتكم؟ عايز تعبد؟ هت- هتطيع طول رمضان؟ هت هتعمل الحكايه دي اه ناوي على كده وناوي ان انا أ- أ- أ- اركز في كده يتاخر الفتح تلاقي ناس داخله رمضان تقول لك بكيت دعيت ودعيت ودعيت وعبدت ومش حاسس بقلبي ولغايه دلوقتي عينيا ما دمعتش انا انا انا انا وحش وجيت العمره و- ورجع انا زعلان قد يؤخر الفتح علشان تفضل مصر وواثق ان هو سيفتح لك لاخر لحظه يا جماعه دي حته برمضان مهمه قوي ستات وشباب يقولوا الحكايه دي انا ما بعيطش انا ما انا ما خشعتش والله موت نفسي في العباده ومش حاسس قد يؤخر عنك الفتح لتقف على الباب طويلا لتبقى بين يديه طويلا لو فتح لك بسرعه ورحت لحالك بعد ما فتح لك يمكن فتره العباده اللي هتعبدها تاثرها فما تستفدش من ال... من ال- الكورس بتاع العباده فيؤخر عليك الفتح لتبذل وتبذل وتبذل وتبذل ويمكن تبكي في آخر دقيقة قبل مغرب يوم 30 رمضان ويفتح لك لأنه فتاح سبحانه وتعالى هيفتح لك هيفتح لك بص الكلمة الجميلة دي يقول لك أحد العلماء كلمة حلوة قوي يقول لك لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طربت ولا تقطع لاعتذار ولو غضبت ما تقطعش خليك واقف على الباب فإذا فتح الباب للمقبولين لقيت ناس كده مقبلة على طاعة ربنا في في مسجد ولا في عمرة فإذا فتح الباب للمقبولين لقيت ناس ماشية كده وبتبكي من خشية الله وعمالة بتدعي في رمضان في أي مسجد ولا في عمرة فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين ارمي نفسك في وسطهم وقل له مسكين فتصدق عليه فإنما الصدقات للفقراء والمساكين وأنا فقير ومسكين ساعات الواحد يبقى بيطوف بالكعبه يا اخوانا وهو بقى بيجتهد في دعائه وحاطط لنفسه دعاء معين تلاقي واحد تاني بيطوف وبيبكي وصوته باين في الدعاء انت عارف ساعات اعمل ايه؟ اسيب دعائي وادخل وراه بتحصل لكم يا اخوانا الناس الناس اللي معايا هنا بيقولوا لي بتحصل تلاقي نفسك سبت دعائك ده ده شكله مقبول فادخل دخول المتطفلين قول وراه قول وراه بدعائه وقل له مسكين فتصدق عليه عارفين الشعر بتاع سيدنا حسان بن ثابت ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك أنا واقف على بابك سأنفش بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك يا جماعة أحيانا يؤخر عليك الإجابة لأنه يريد أن يراك واقف على بابه وليختبر ثقتك هيفتح خليك واثق في الفتح وليختبر إصرارك يا جماعة في رمضان خلي بالكم منها لو تأخر الفتح في الدموع ما تزعلش هيفتح إن شاء الله إن شاء الله هيفتح بس خليك واقف على الباب إن بابا يطرق بشدة لابد أن يفتح ده انت لو حد انت انت لو حد قاعد يدق عليك التليفون وانت مش عايز ترد بعد عشر مرة بترد صح ولا لا مش كده فما بالك بخير الفاتحين بالله سبحانه وتعالى يفتح ولا ما يفتحش يفتح لك ان شاء الله يبقى نتفق على ايه أنا واقف على بابك يا رب طول رمضان هتعلق بأسطار رحمتك وأدعو وأبكي وأتذلل إن لم يأتي الفتح واحد رمضان ولا عشر رمضان أنا واقف أنا واقف أنا واقف لغاية مغرب يوم 30 رمضان بتذلل على بابك افتح لي أبواب رحمتك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها هتعمل كده خلي بالك لها معنى تاني يختبر إصرارك يعني إيه يختبر إصرارك انت بتحب الاسلام اه بحب الاسلام ربنا هيفتح ان شاء الله هيفتح ولا مش واثق خلي بالك الفتاح يديك ايه امل مش كده ولا ايه اسم الله الفتاح دي حاجه صعبه الشفاء مستحيل المشكله الماديه مستحيله مشكله فلسطين والعراق مستحيله في حاجه مستحيله مفيش مستحيل لان هو الفتاح الفتاح امل قمه الامل الفتاح عايز الامل يتجدد جواك اذكر الله الفتاح ادعيه بالفتاح امل فاللي انا بقوله لك ان هو هيفتح هيفتح بس انت مصر على نصره الاسلام مصر فاكرين في عبقوط الحبيب النبي يفضل يدعو 26 قبيله علشان يقوه مفيش فايده وايام ويدعوهم في ايام ال- ال- الحج مفيش فايده لغايه ايام التشريق منى مفيش فايده خلص اول يوم منى مفيش فايده خلص تاني يوم منى مفيش فايده ثالث يوم منى والناس بتفك الخيام فاكرين يا جماعه احنا قلنا الكلام ده بيفكوا الخيام ماشيين خلاص ما فيش فايده روح يا رسول الله لا لغايه ما كل لغايه ما اخر مخلوق يروح هفضل اطرق الابواب يلاقي ناس قاعده اخر يوم في ايام التشريق والناس كلها بتلم هدومها وماشيه والنبي لسه في منى بيط- بيدور على حد يلاقي ست شباب عندهم 18 سنه قاعدين بيحلقوا ماشيين خلاص يروح لهم عند الحلاق افلا تجلسون اكلمكم قالوا قل يعني ماشي ادينا بنحلق قول فعرض عليهم الإسلام فنظروا لبعضهم البعض هذا هو النبي الذي تحدثنا به اليهود فجعل اليهود هم سبب لفتح على الأوس والخزرج بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم الفتاح الفتاح يحبك تشتغل لغاية آخر لحظة للإسلام لرمضان يختبر ثقتك وإصرارك ها مش قلت لكم أربع حاجات لازم تتعلمها وأنت بتتعامل مع الفتاح دي الأولانية اثنين الفتاح يأتي بالفتح من حيث لا تدري وقد تظنه إغلاقا وهو قمة الفتح يوسف اتسجن تسع سنين سجنه ده قمة الفتح لو ما كانش اتسجن ما كانش هيتعرف على ساقي الملك اللي شاف الرؤية فلما الملك يشوف رؤية يقول أنا أعرف واحد بيعرف تفسير الرؤى صح ولا لأ ولو كان طلع من السجن بدري وما قعدش المدة الطويلة لو الملك شاف الحلم وقال لهم ائتوني به وهو طلع من السجن هيبقى عزيز مصر فكان السجن قمة الفتح انه بقى عزيز مصر ولو ما ولو كان طلع بدري كان هيبقى شخص عادي في المجتمع احيانا تراها مش فتح وهي قمة الفتح قد يكون اللي الامة فيه دلوقتي فتح واحنا مش عارفين وبعد سنتين نسمع الحلقة دي ونضحك نقول كان فتح واحنا مش واخدين بالنا الفتاح سبحانك يا رب لا اله الا الله قد يكون قد يكون فتح وانت مش واخد بالك وقد يؤخر الفتح زي ما قلت لك وانت مش واخد بالك يكون فتح وانت مش شايفه سيدنا عمر الخطاب يوم صلح الحديبيه فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم راح ذهبنا من اجل العمره فمنعوا من العمره فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح فاتفقوا على الصلح سيدنا عمر عايز الحرب او عايز العمره فقال يا رسول الله المسلم اللي صلح الحديبيه ايه الشروط المجحفه دي جايين نعتمر نرجع وما انحربش والمسلم اللي يرتد ليهم ياخدوه والكافر اللي يجي لنا نرجعه لهم إيه فين وتنزل الايه انا فتحنا لك فتحا مبينا سيدنا عمر يروح للنبي يقول له يا رسول الله افتح هو فاهم هو ده فتح إز- يعني انا مش فاهم الايه الايه بتقول انا فتحنا لك فتحا مبينا واحنا الشروط مجحفه وجينا نعمل عمره ما عملناش وما حاربناش افتح هو فقال نعم يا عمر فقال يا رسول الله الم تحدثنا اننا سنعتمد هذا العام اننا سنعتمد قال نعم يا عمر سنعتمد فقال فمن نعتمد يا رسول الله قال احدثتكم انه هذا العام يا عمر هو انا قلت لك ان هو السنه دي فقال لا فقال اذا هو فتح عدد المسلمين اللي اسلموا في السنتين بعد صلح الحديبيه قد كل اللي اسلموا من اول دعوه النبي لغايه صلح الحديبيه القبائل قالت خلاص مش بقى في سلام بين محمد وقريش طب ما نسمع فاعجبهم الاسلام فدخلوا في دين الله افواجا فتاح انت مش شايفها فتح وهي فتح يبقى وانت بتتعامل مع الله الفتاح خلي بالك من اربع حاجات واحد قد يتاخر الفتح ليختبر ثقتك به واصرارك على السعي اثنين يفتح من حيث لا تدري وقد لا تظنه فتحا تظنه اغلاقا وهو قمه الفتح يا جماعه وانتوا بت- شوفوا شفتوا معرفه الله تبارك وتعالى عامله ازاي احنا يا جماعه هنطلع من الحلقه دي كل واحد هيعيش مع نفسه 10 دقايق بالله عليكم الساده اللي بيتفرجوا علينا الساده المشاهدين تمسك ورقه وقلم وتقعد تكتب فتح الله عليك في حياتك هتطلع حاجات احلى من اللي قلناها في الحلقه احنا يا جماعه احنا الحلقه دي عباره عن تعليم لمنهجيه التفكير تعامل مع الله بهذه الطريقه بنخبط باب بنفتح باب لكن ارجوك يا جماعه اكتبوا خواطركم وابعتوا لنا على الموقع النهارده الشباب والبنات والستات والرجال ويا سلام لو العيله قعدت مع بعضها تعالوا تعالوا اقعدوا يا اولاد بعد ما الحلقه دي تخلص جربوا بس جربوا اقعدوا يا اولاد اقعد يا مراتي وانا قاعد يلا يا جماعه تعالوا نفتكر الفتاح في حياتنا قولي ها قولي وانا هقول لكم الفتاح في حياتي اكتبوا وابعتوا لنا على الموقع نستفيد منها تاني يوم يا الفتاح طيب دول نقطتين كيف اتعامل مع اسم الله الفتاح الثالثه يفتح باهون الاشياء يفتح بكلمه فتح كبير بكلمه يفتح احيانا بدمعه يفتح بايه يفتح باهون الاشياء يفتح في لحظه في لحظه في لحظه فتح اديك اديك امثله تقعد تقرا ايه 100 مره بقالك 20 سنه بتقراها وفجاه تسمعها يفتح عليك بمعنى عمره ما فكرته في حياتك يغير شكل حياتك حصلت مع كل واحد فينا ولا لا تسمع ايه كتير وفجاه الله دي حلوه قوي انا انا ليا واحد هضرب لكم كذا مثل هو ما كانش متدين كان بعيد عن ربنا كل الوقت بيقول انا ماشي رايح شغلي معدي على قهوه قهوه الصبح مشغله قران عشان الفتاح يعني فانا معدي من قدام القهوه وبصيت لقيت قران بيشتغل ماشي يعني انا مش انا انا مش هنا اصلا انا ماليش علاقه بالقران فلقيت الايه بتقول واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه بيقول انا سامعها كده ولا هي هنا وانا ماشي بقيه الايه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو شوف ربنا بيقول له شوف الايه بتقول ايه بقى تتخذوا تتخذوا ابليس افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا استبدال وحش يقول فوقفت ايه ده افتتخذونه وذريته اولياء من دوني ايوه انا عامل كده فعلا بئس للظالمين بدلا فبيقول لقيت نفسي بقول والله لن استبدلك بعد اليوم يا رب بابليس هو صديق الله يفتح بكلمه بايه شاب بيحكي لي بيقول لي انا كنت احكي لك قصه هدايتي قلت له اه قال لي انا كنت مسافر من مصر لاسكندريه بالقطر نرتب معصيه من أسوأ ما يكون انا ومجموعه من الشباب والبنات طالعين وطالع القطر ومخبي على ابويا وامي ومخبي على الجن الازرق وقافل تليفوناتي عامل كل الاحتياطات ان محدش يحس بيا ركبت القطر جه حظي جنب واحد متدين شاب زيي ماسك مصحف بيقرا فيه فقعدت جنبه بقى ويعني ح- معلش يعني ما احنا ايه هنخلص منه ورايحين للحاجات الحلوه و... فانا ايه قاعد وهو قاعد جنبي فاسمعني الله هذه الايه انا مخ... انا انا انا مستخبي من ابويا ومن عيلتي فاذا بالشاب يقرا الايه دي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول يا ما استخفينا من الناس وما استخفيناش من الله وهو معنا عمرك حسيت بالايه دي اذ يبيتون ما لا يرضى من القول يقول والله بيقول لي انا فضلت ابكي لغايه ما وصلت اسكندريه حجزت عوده ورجعت انا اللي قدامك دي قصه هدايتي يفتح في لحظه يفتح بايه اعرف شخص الشخص ده ملاصق لي الان نعيش مع بعض بدايه حياته منتهى الانحراف سفر لبلاد غربيه علشان قمار وعلشان تخيل يسافر مخصوص عشان الحاجات دي واحد صاحبه قال له كلمة قال له يا فلان يا ما سافرت للدنيا ما تسافر مرة بربنا قال لي يعني اعمل ايه قال له اطلع اعمل عمرة بيقول جيت العمرة بالكلمة دي ما سافر مرة بربنا الفتاح يا اخوانا يا جماعة دوروا على لحظات الفتح لحظة كلمة فتح ودانك انتبه الفرصة بتطرق طرق خفيف خليك مصحصح اعمل ايه تذلل ابحث عن لحظة الفتح رمضان شفتوا المعاني اللي احنا جايين نقولها كيف اتعامل مع الفتاح يفتح في اخر لحظه يفتح من حيث لا تدري يفتح باهون الاسباب اخر نقطه جميله قوي بقى اذا فتح لا يفتح فتحا عاديا فتحا مبينا اذا فتح فتحه مش عادي ليه لانه لو فتح عادي وانت كنت متوقع ان ده يحصل طب فين الفتح ما انا كنت متوقع كده لا اذا جاء بالفتح لازم يكون فوق قدرتك على التخيل فوق قدرتك على التصور الفتاح سبحانه وتعالى فوق ما كنت تتخيل انا فتحنا لك فتحا مبينا مبينا م- م- م- مش كما تتخيل السيده هاجر عماله تسعى بين الصفا والمروه بين الصفا والمروه بين الصفا والمروه بتبذل مجهود لاخر لحظه بمناسبه اخر لحظه ياتي الفتح الفتح ايه زمزم هي كل امنيتها ايه اقصى فتح تتمناه ايه اسماعيل يشرب هيشربه اليوم القيامه ليوم القيامة هيشربوا من عند رجل ابنك يا هاجر تقديرا للجهد اللي انت بذلتيه رايحة جاية وفضلت لآخر لحظة جاء الفتح مش فتح عادي مش فتح عادي يا هاجر فتح ممتد إلى يوم القيامة اشربوا يا ناس اشربوا وتذكروا فتح الله لهاجر اشرب زمزم وافتكر هاجر وافتكر الفتح المبين وقول ان شاء الله هيفتح عليا لو فتح لك يا جماعه انا عمال الحلقه دي كل اللي انا بقوله ده ايه المطلوب في الاخر؟ يا عم روح تذلل الليله دي تعلق بالفتاح الشهري ده عشان كده اول حلقه. قول له افتح لي يا فتاح مشكلتي كبيره داخل على موضوع جديد افتح لي يا فتاح رمضان يا فتاح افتح لي يا رب في رمضان السنه دي روح قول له يا رب فتح مش عادي روح قول له يا رب انا حافظك وافضل واقف على بابك افتح لي ولو تاخر الفتح مش هسيب الباب انا فهمت هفضل واقف على الباب افتح لي يا رب انا مركز يمكن باهون الاشياء تفتح لي افتح لي يا رب وانا راضي باللي تعمله يمكن اللي انا فاكره اغلاقي يكون قمه الفتح مش هي ده ملخص الحلقه انا لخصت لكم الحلقه الفتاح الفتاح الفتاح يفتح فوق قدرتك على التخيل النبي صلى الله عليه وسلم من غير سور من غير حراء غار ضيق صغير لا يعرفه لا يؤمن به بني آدم واحد لغاية فتح مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ما دخلهاش حد قبله ولا حد بعده فاتحا لها كما فعل هو والناس بعد يعني شوف بدر عدد الصحابة كان 300 أحد 1000 الخندق 1000 الحديبية 1400 العدد قليل قليل قليل خيبر 1400 وفجأة إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح مكة 10000 وتبقى الجزيرة العربية بعد فتح مكة إما مؤمن به أو مسالم له أو خائف منه بعد ما كان هو اللي كان بيحضر كل الناس فتحا مبينا وتنزل الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كانوا بيؤمنوا واحد واحد دلوقتي أفواجا وتؤمن الجزيرة العربية ويدخل مكة ويطوب بالكعبة زي ما انتم شايفين الكعبة تخيل أنا عايزك تتفرج على الكعبة الآن وتتخيل والنبي بيطوف هو وعشر تلاف بص الفتح تخيل عشر تلاف بيطوفوا بالكعبة المنظر اللي أمامك الآن عشر تلاف بيطوفوا بيها مع النبي بص الفتح والنبي بيقرأ سورة الفتح ما هو دخل يطوف يقرأ سورة الفتح يقرأ والعشر تلاف وراه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا شوفوا الفتح كم حاجة كل ده فتح فتح فتح في الآخرة يغفر لك ما تقدم من ذنبك وفتح في الدنيا الفتاح الفتاح ها خلايا جسمك دلوقتي متعلقة بالفتاح ولا لا حبيت الفتاح هتدعو لي نادي يا فتاح يا فتاح يا فتاح فوق قدرتك على التخيل شايف فتح مكة عامل ازاي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ها يا ترى هيفتح عليك في رمضان السنة دي فتح مبين نفسك نفسك فتح غير عادي طب ايه رأيك نفسك يكون فتح رمضان السنة دي أعظم من أي سنة في حياتك ما حصلش في حياتك قبل كده روح للفتاح قول له يا رب اجعله احلى رمضان في حياتي واتقى رمضان في حياتي قول له يا رب انا مش عارف هكون فين السنه الجايه مش عارف هكون عايش ولا ميت مش عارف هبقى بصحه ولا من غير صحه مش عارف هبقى فاكر ولا ناسي خليها سنه فتح يا رب خليها سنه فتح السنه دي خليه شهر فتح يا رب وانا وانا كمان يا رب خلي السنه دي سنه فتح خليها خليها فتحه علينا كلنا يا رب يا رب على الامه يا رب على الامه على الامه شفتوا يا اخوانا الفتاح الفتاح النقطه اللي بعد كده واللي قبل الاخيره رمضان شهر الفتح اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه ظواهر طبيعيه بتتغير الكون شكله بيتغير يا اخوانا فتحت ابواب الجنه وأغلقت أبواب النار وسجرت الشياطين أو سلسلة الشياطين وصفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين شهر فتح يا إخوانا اللي بيحصل امبارح ساعة فتح أبواب الكون فتح أبواب الجنة حدث هائل في الكون أبواب الجنة اتفتحت يا إخوانا سنة صوف الأبواب شمم ريحة الجنة بعد ما الأبواب اتفتحت ده شهر فتح يا إخوانا شوفوا الثواب بتاع رمضان عشان بقى تجري تجري رمضان في ست فتوحات يا اخوانا من الله سبحانه وتعالى ايه ست فتوحات الفتح الاولاني من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتح مغفره كل اللي فات يتغفر تصوم رمضان بس ايمانا واحتسابا مركز ايمانا يعني ايه مؤمن بيك يا رب واحتسابا عايز اخد الثواب ده اول حاجه طب فتح مغفره من صام رمضان طب ما عرفتش اجيبه كله ايمانا واحتسابا في يوم كده صمت بس ما جبتش احتسابا دي قوي ما كنتش مركز قوي في النيه من قام رمضان طب تعرف تجيب ال 30 يوم قيام ليل في التراويح ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لا فات مني كام يوم قيام نمت ما ما صحتش من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتح فوق قدرتك على التصور يعني لو احنا يا اخوانا اللي, اللي احنا هنقول ناخد ايه ثواب في رمضان ما كناش هنتخيل ربع الفتح ده يعني لو خيرنا الله تاخدوا ثواب قد ايه في رمضان مش هنجيب الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي اول فتح يتغفر لك كل اللي فات كل اللي فات بايه بالصيام ال 30 يوم او قيام ال 30 يوم او قيام ليله القدر بس ايمانا واحتسابا طيب دي الاولانيه اثنين العتق من النار فتح يقول النبي ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة عتقاء من النار يا ترى هتعتق الليلة دي هيفتح لك وتكون من عتقاء هذه الليلة خلي بالك لو أعتقك استحالة يأسرك تاني الكريم إذا أعتق استحالة يأسرك تاني لو أعتقك مبروك مفيش جهنم اجري قول له يا فتاح خليني من عتقاء الليلة قول له كده مغفرة الذنوب جميعا شايف رمضان ست فتوحات مغفرة الذنوب جميعا اثنين العتق من النار ثلاثة كنوز الحسنات من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ال- الظهر مضروب في سبعين وقراءة الحرف من القرآن مضروبة في 70 يعني صلاة الظهر بتاخد عليها 10 حسنات ولو في جماعة 27 درجة ولو في رمضان 10 في 27 في 70 ده الصلاة الواحدة طب الصلوات الخمسة بكام تجيب في اليوم 100000 يعني كأنك في الكعبة طب يبقى اللي في الكعبة ياخد ايه الفتاح يا اخوانا الفتاح يفتح يفتح على عباده يفتح سبحانه وتعالى كنوز حسنات مغفرة الذنوب عتق من النار لسه في حاجة تانية ليلة القدر خير من ألف شهر عبادتك في الليلة دي قد سب قد ألف شهر 84 سنة عبادة إيه الفتاح ده؟ يعني أنا أعبده في الليلة دي يتحط في كفة حسناتي 84 سنة عبادة أنت متخيل يا جماعة رمضان ركزوا اقبلوا على ربنا اقبلوا على الفتاح تخيل تعبده الليلة دي وكانت كفة حسناتك وسيئاتك متعادلة يتحط عبادة ليلة القدر دمعة ليلة القدر بص ايد امك ليلة القدر دعيت ربنا تصدقت بصدقة زي ما تكون تصدقت 84 سنة متصل كأنك بتبكي 84 سنة بحار من الدموع تتحط في كفة الحسنات الفتاح الفتاح سبحانه وتعالى ايه رأيك في هذا الكلام النقطة الأخيرة النقطة واحد بيقول لي ربنا يفتح عليك آمين يا رب النقطة الأخيرة كيف أتعامل مع الفتاح ماذا أفعل واجبك تجاه اسم الفتاح ثلاث حاجات واحد تذلل قلناها اثنين أمل هينصر الأمة إن شاء الله والله هينصرها والذي لا إله إلا هو الأمة دي منصورة منصورة بعون الله سبحانه وتعالى وسيفتح الفتاح ويمكن تضحكوا على الايام دي وتكو- وتقولوا لاولادكم كانت ايام فتح واحنا مش واخدين بالنا اصبروا واعملوا لاخر لحظه وما تيأسوش وثقوا في الفتاح والعراق وفلسطين ولبنان هتتقلب خير ورحمه خلي عندكم امل الفتاح ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها يقين في الفتاح سبحانه وتعالى النقطه الثالثه والاخيره واجبك تجاه هذا الاسم كن مفتاحا للخير بالله عليك يا اخوانا اذا اردت في ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر كن انت هذا الامر تيجي نعمل واجب عملي افتح على بني ادم بكره عشان يفتح عليك ربنا وقول له يا رب تذللت لك وكل امل فيك وفتحت على بني ادم حاجه كانت مغلقه فافتح عليها على فكره يا جماعه الفتاح معاك مش بس في الدنيا معاك في القبر تدخل قبرك ويسألك الملكين وانت خايف وانت مؤمن كنت على الحق مش هو يحكم بين المتخاصمين يسألك الملكين بشدة من ربك فترد ربي الله ما دينك دين الإسلام ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك هو محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء صدق عبدي الفتاح يفتح بين المتخاصمين صدق عبدي فافرشوا له قبره من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح لك في قبر الفتاح معك حتى وانت في قبرك فيفتح لك بابا إلى الجنة فتبقى قاعد في قبرك وبتتفرج على الجنة فتح فوق قدرتك على التخيل يا جماعة مش كل القبور طوب وزلط مش كل القبور ضلمة في قبور مفتوحة على الجنة كأنك قاعد بتتفرج على مكانك الله بقى أنا هبقى هنا فيظل العبد ينادي رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة حتى ألقى أهلي وولدي في الجنة الفتاح سبحانه وتعالى معك في الدنيا معك في الهموم والمشاكل معك إذا دخلت على عمل جديد معك إذا ظلمت واتهمت ظلما وزورا معك إذا استشكلت الأمور معك إذا الأمة ضاعت معك في قبرك لا إله إلا الله الفتاح العليم يعني أنا خلصت ندعي إني داع فأمنوا ادعوا اخوانا وتوسلوا وتذللوا يجعلوا سنة فتح وشهر فتح وليلة فتح يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ربنا الحمد لله الحمد لله الذي سمى نفسه الفتاح الحمد لله الفتاح الحمد لله الفتاح الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب يا رب يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا ذا الجلال والإكرام نتوسل إليك باسمك الفتاح اعتقنا هذه الليلة نتوسل إليك باسمك الفتاح اعتقنا هذه الليلة اعتقنا من أول ليالي رمضان يا ذا الجلال والإكرام افتح علينا هذه الليلة اجعل رمضان هذا العام فتح على أمة حبيبك محمد اجعل رمضان فتحا مبينا هذا العام فتحا عظيما يا رب العالمين يا فتاح يا فتاح نتذلل بين يديك ونتوسل إليك ونخضع بين يديك افتح على أصحاب المشاكل يا رب اللهم ما منا من رجل أو امرأة يسمعنا الآن إلا وعنده مشكلة أو مصيبة أو ضائقة أو مرض يا فتاح افتح علينا الليلة افتح الليلة يا رب افتح هذا الشهر يا رب افتح علينا افتح علينا نقسم عليك باسمك الفتاح ان تفتح علينا هذا العام ان تفتح على امة محمد يا ذا الجلال والاكرام يا فتاح فتحا مبينا للعراق يا فتاح فتحا مبينا للعراق يا فتاح فتحا مبينا للبنان يا فتاح فتحا مبينا لفلسطين المسلمين يا رب يا من فتحت مكة لنبيك فتحا مبينا افتح لأمة حبيبك محمد فتحا مبينا يا من فتحت لحبيبك فتحا مبينا افتح للأمة المسكينة فتحا مبينا يا رب يا رب نتوسل نتذلل نخضع نبكي بين يديك افتح يا رب افتح يا رب يا رب منا ناس عندهم امراض ومنا ناس تفرقت عائلتهم ومنا ناس فقدوا احبابهم ومنا ناس ضاقت امور الحياه عليهم ومنا ناس يحتاجون لرزقك يا فتاح أنت تفتح لعبادك بالخير ومنا ناس ظلمت وافتري عليها ومنا نساء ظلمت وافتري عليها يا فتاح افتح لنا جميعا يا فتاح افتح لنا جميعا يا فتاح افتح لنا شهر رمضان اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب افتح علينا في اسمائك الحسنى فتحا مبينا يا رب اهدي به الملايين يا رب اهدي بهذا ال- هذا العمل الملايين يا رب افتح بهذا العمل فتحا مبينا يا رب افتح لنا في قبورنا بابا الى الجنه يا رب يا رب افتح يا رب افتح يا رب امين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالم